باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركاته من الان والابد امين. كالمعتاد في اجتماع الاربعاء في يوم في فتره الصوم المقدس الصوم الكبير ناخذ الانجيل المقدس من احد ايام الصوم زي ما كلكم تعرفوا ان الصوم مقسم الى اسابيع تبدأ بيوم الاثنين وتنتهي بيوم الأحد ويطلق على الأسبوع كله إنجيل يوم الأحد فمثلا الأحد اللي فات كان اسمه حد السامرية يبقى الأسبوع اللي قبليه كله باسم المرأة السامرية اللي سمعنا عليها الترنيمة الجميلة دهيت من الكورال والسنة دي اخترنا يوم الجمعة بناخد يوم الجمعة من كل أسبوع النهاردة هناخد يوم الجمعة من الأسبوع الخامس اللي احنا فيه دلوقتي من الصوم المقدس الإنجيل من إنجيل معلمنا يوحنا البشير في الإصحاح الثامن في عدد 21 لعدد 27 فقال لهم يسوع أيضا أنا أمضي وستطلبونني وتموتون في خطيتكم حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا فقال اليهود ألعله يقتل نفسه حتى يقول حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا فقال لهم أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق أنتم من هذا العالم أما أنا فلست من العالم فلست من هذا العالم فقلت لكم أنكم تموتون في خطاياكم لأنكم إن لم تؤمنوا إني أنا هو تموتون في خطاياكم فقالوا له من أنت تصوروا اليهود بعد كل المعجزات دي بيقولوا له مين أنت من أنت فقال لهم يسوع أنا من البدء ما أكلمكم أيضا به إن لي أشياء كثيرة أتكلم وأحكم بها من نحوكم لكن الذي أرسلني هو حق وأنا ما سمعته منه فهذا أقوله للعالم ولم يفهموا أنه كان يقول لهم عن الآب أنا هكمل الآيتين اللي اللي باقيين من الفقرة يعني الإنجيلية فقال لهم يسوع متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون إني أنا هو ولست أفعل شيئا من نفسي بل أتكلم بهذا كما علمني أبي والذي أرسلني هو معي ولم يتركني الآب وحدي لأني في كل حين أفعل ما يرضيه نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين فصل الإنجيل اللي قريناه فصل من الفصول الجميلة و ومقابلة تقابل فيها السيد المسيح مع اليهود ولما تقابل وياهم بعد ما شافوا معجزات وشافوا حوارات وشافوا مقابلات وشافوا وسمعوا عظات بعد ده كله جايين يقولوا له مين انت مين انت وارجوكم تاخدوا السؤال بطريقه خطيره بطريقه خطيره لان شيء عجيب انتوا اللي قعدتوا الوقت الطويل ده مع المسيح ومش عارفين مين هو زي ما واخدين في كل اجتماع ان كلمة الله تطرح علينا سؤال فكلمة الله تطرح عنا سؤال النهاردة مأخوذ من سؤال اليهود للمسيح هم سألوه قالوا له مين أنت؟ السؤال بتاعنا النهارده المسيح يسألك من أنا في نظرك المسيح في نظرك إيه كلكم مسيحيين وكلكم لما أسألكم تعرفوا المسيح تقولوا آه طبعا نعرف المسيح إجابة على طول لكن المسيح بقى اللي بيسألك دلوقتي هو المسيح في نظرك إيه وده سؤال خطير من أنا في نظرك أنا إيه في عينيك أنا إيه في حياتك أنا إيه في كلامك أنا إيه في فكرك أنا إيه في شخصيتك ولذلك هذا السؤال غاية في الخطورة وهظهر لكم الخطورة بتاعته بعد قليل من الشرح من أنا في نظرك عشان أبتدي وياكم وتبقى الكلمات واضحة عايزك تعرف هذه المعلومة الهامة إذا سألنا ما هو تعريف المسيحية أو ما هي المسيحية فأرجوك أن تعلم هذه الإجابة القصيرة جدا المسيحية سماوية المنشأ وسماوية المقصد المسيحية سماوية المنشأ يعني نقطة البداية فيها هي من السماء ونقطة النهاية فيها في السماء وده امتياز وانفراد فهي سماوية المنشأ تبتدي ساعة ما الكتاب بيقول هكذا أحب الله العالم الله اللي في السماء أحب العالم اللي في الأرض هذه نقطة البداية وأحب الله العالم حتى بذل وبذل هنا اللي هي الصليب عيد الصليب اللي احتفلنا بيه من الحد اللي فات فكأن الحب عبر بيه التعبير العملي بتاع المسيح كان هو تعبير الصليب لكي لا يهلك كل من يؤمن به بيؤمن بالمسيح وبعمل الصليب فلا هلاك له تكمل الآية بل تكون له الحياة الأبدية اللي في السماء ابتدينا من السماء ووصلنا السماء وده يعني ان رحلة الإنسان المسيحي صحيح سماوية لكن بحسب جهاده الروحي والتفاته لمسيرة حياته الروحية ممكن تبقى له السماء ويبقى له النصيب السماوي لكن لو واحد مش ملتفت ومش واخد باله هتبقى له السماء ازاي علشان كده اليهود لما اتكلموا يا المسيح المسيح حطها لهم في عبارة سهلة قوي قبل ما يقول لهم قبل ما يسألوه من أنت قال لهم كده وتخيلوا ويايا الإجابة دهيت قال لهم أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق السماء من السماء أنتم من هذا العالم أما أنا فلست من هذا العالم السماء فإجابة المسيح تكشف سماوية المسيحية أنتم من هذا العالم أو أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق أنتم من هذا العالم أما أنا فلست من هذا العالم البداية دي مهمة علشان نعرف إيه اليهود اللي بعد الزمن الطويل اللي عاشوه مع المسيح جايين في الآخر يقولوا له هو مين أنت؟ يعني المعجزات ما جاوبتش طب التعاليم ما جاوبتش طب الأمثال اللي قدمها السيد المسيح ما جاوبتش طب الزيارات اللي عملها ما جاوبتش ايه القلب الناشف ده ايه القلب المغلق تعالوا نشرح الأمر بأكثر وضوحا ليه اليهود سألوا السؤال ده اللي مش ما كشفوش فيه أو ما عرفوش فيه شخصية المسيح أول حاجة أنهم مولودين بالخطية الإنسان الذي يولد بالخطية كل إنسان يولد بالخطية لأن رأس البشرية أخطأ آدم وحواء المسيح هو الوحيد الذي بلا خطية والخطية لو جينا نعرفها قالها داود النبي في المزمور اللي بنصليه كلنا بالأسام حبل بي في الخطية ولدتني أمي فبقى كل إنسان يحمل هذه الوصمة ومن آدم لغاية نهاية الخليقة ينطبق عليهم مقولة داود النبي بالأسام حبل بي أو بالخطايا ولدتني أمي وعشان كده الكنيسة في تعليمها بتعلمنا ان نعمل المعمودية بدري قوي حتى الطفل هو لسه ما فهمش ولسه ما عرفش ولسه ما وعاش ونعمل المعمودية وهو عمره أيام علشان ينال مسح هذه الخطية طب وانتوا اليهود اليهود في هذا النص الإنجيلي مولودون مولودين بالخطية وعايشين في الخطية يبقى نمرة واحد ما يجفف قلب الإنسان ولا يجعله يعرف من هو المسيح أن يكون قلبه آه كله خطية تقول لي أنا مسيحي أوكي أنت مسيحي لكن إذا كان في القلب الخطية هتجعل القلب قلب قاسي ما يعرفش ما يفهمش تبقى المعجزة بتتم قدامه وما يعرفش ما يعرفش يستفيد منها يبقى نمرة واحد انهم مولودين بالخطية نمرة اتنين انهم في نفس الوقت كانوا محبين للعالم للأرض ما فكروش في السماء واحد محب للعالم كل شيء في العالم ومحبته للعالم أحيانا تنسيه محبته لفوق للسماء الكلام ده مش كلام انشا ده حال الإنسان يعيشه ولما يعيشه ينسى فوق ينسى السماء هدي لك مثال كلكم عارفين هو كان راجل غني وعنده من خيرات الله كتير بركة كبيرة وعنده قصر كبير وعنده وعنده وعنده وعنده ولكن كان بجوار هذا القصر إنسان فقير معدوم بجواره وكلمة بجواره يعني إيه؟ يعني الراجل الغني ده داخل خارج شايفه ولم يتحنن عليه مين اللي تحنن على الراجل الغلبان ده الكلاب هي التي تحننت فالكلاب جاءت تلحس جروح هذا الرجل وكأنها تعمل عملا طبيا تخفف آلامه وكأنها بتحط حاجة يعني زي المرهم يا قد كده الإنسان أحب الأرض حتى إنه نسى إن في إنسان يكون بهذا التعب أهو ده اللي حصل محبة الأرضيات تخلي الإنسان قلبه مش ممكن يبص لفوق أو على صح مش ممكن يفهم صح مش ممكن يفهم عشان كده اليهود راحوا المسيح قالوا له مين أنت؟ ده كل اللي شفتوه وسمعتوه وما عرفتوش مين هو المسيح آه طب بسبب إيه؟ محبتهم الشديدة للأرضيات وكل ما هو على الأرض شوف بقى الكنيسة وهي بتعلمنا باستمرار تعمل وهنا حاجة لطيفة قوي في كل قداس تحضره تسمع كده في نهاية الكاثوليكون لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لو واحد موجود في الكنيسة يقول ده ما دي سمعناها قبل كده يعني كفاية مرة وخلاص هو كل قداس أتاري هذه الوصية التي تقدمها الكنيسة كأم ما هي الأم من شطارتها وإحنا دينا كنا بنحتفل بعيد الأم من يومين الأم في تربيتها تكرر الوصية اللي بتقولها لابنها أحيانا الصغار يتضايقوا إن ماما بتكرر الكلام ده تكرار الكلام ده شكل من أشكال التربية الناجحة الكنيسة أم بتعمل وهنا كده في كل قداس تحضره تسمع لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن العالم يمضي وشهوته تزول عمال أتعلم فينا طب مين بيسمع مين بياخد باله أرجوكم تاخدوا بالكم أن هذا لا يعني أن نتخلى عن مسؤوليتنا أو عن عملنا لكن بشتغل العمل أو مسؤوليتي وأنا ذهني وفكري في السماء فوق مش في الأرض يبقى واحد مولودين بالخطية اتنين محبين للأرضيات العلامة الثالثة والعلامة الضارة في حياة اليهود أنهم كانوا يضيعوا الفرص يضيعوا الفرص الفرصة جاية قدامك عشان تفيدك تضيع منه ودايما الإنسان اللي يضيع الفرص هو الخسران بالذات الفرص الروحية هو الخسران ويخسر كتير والفرصة تيجي ورا الفرصة ورا الفرصة وشوف برضو أجي وياك والكنيسة بتعلمنا يوم جمعة ختام الصوم جمعة ختام الصوم على بعد أيام اللي هو بعد فترة الصوم تختار الإنجيل اللي فيه بيكلم اليهود يا أورشليم يا أورشليم يا راجمة يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليه اسمع كم مرة أردت كم مرة أردت يعني الله يضع أمامنا الفرص ما تعدش ده كلمة كم مرة دي يعني حاجة غير معدودة فرصة ورا فرصة يجي لك فرصة اجتماع روحي تضيعه فرصة الاعتراف تضيعه فرصة انك تخدم تضيعه فرصة انك تقف تصلي تضيعها فرصة انك تقعد جلسة قدام امام الانجيل تضيع منك فرصة ورا فرصة ورا فرصة تضيع الفرص منك انت الخسران وبعد شوية تيجي تقول هو مين هو المسيح من هو المسيح اليهود سقطوا في هذه الضعفات أضيعوا الفرص أمامهم والفرص دهيت كان أمام كل ربط لفرصة يرفض الإنسان وتضيع منه وتكون النتيجة إنه لا ينمو في حياته الروحية ما يعرفش يكبر يتقدم اسمع داود النبي يقول إيه داود النبي يقول عبارة جميلة خالص يا رب افتح عيناي لأرى عجائب من شريعتك يعني وأنا عمال أقرأ في الإنجيل كده خليني عينيا مفتحة مش عينيا الجسدية عينيا القلبية ترى ما وراء الكلمات وما وراء الحروف ما تضيعش الفرصة مني يمكن من الحاجات الجميلة في تاريخنا المصري المسيحي إن بنتباهى بالرهبنة الرهبنة والرهبنة والأديرة والقديسين وحياة الآباء والصلوات طب الرهبنة دي ابتدت ازاي؟ بفرصة الشماس كان حاضر حاضر وبيقرا في الانجيل والشاب انطونيوس حاضر وسمع الانجيل بيتقال ان اردت ان تكون كاملا اذهب وبع فاعتبر ان هذه الكلمات كلمات كتبت له خصيصا فابتدى يتجه الى البريه مرحله ورا مرحله الى ان تاسس نظام الرهبان الفرصه حط قدامك الفرص لأن لو الفرصة راحت منك معناها أن قلبك ينشف أكتر يبقى الثلاث خطوات دول أو الثلاث عوامل دول اللي خلوا اليهود بعد اللي عملوا المسيح كله يجي يقولوا له من أنت وأرجوكم تستشعروا معي خطورة هذا السؤال بعد اللي عملته وياك ده كله جاي تقول من أنت؟ عشان كده السؤال اللي بنسأله دلوقتي المسيح بيطرحه عليك من أنا في نظرك المسيح بيقول لك أنا في عينيك إيه؟ هديكم نماذج من الإجابات قد يكون الإنسان المسيح في نظره مسيح الخوف المسيح اللي قاعد له كده على الوحدة وعلى الغلطة وعلى الخطية والشخص عايش كأنه في خوف وكأنه مراقب والمسيح الذي يعاقب أو يبطش أو ينتقم أو أو من هذه الألفاظ في واحد علاقته بالمسيح كده علاقة الخوف وليست المخافة علاقة الخوف واحد تاني علاقته بالمسيح مسيح الأجرة بص يا يسوع أنا هعمل كذا عشان تعمل لي كذا أنا هعمل كذا هصلي لك تقوم تعمل لي معجزة يعني خدوا هات ومسيح الأجرة ده يعني كأنه في عمل تجاري مع المسيح وينتظر المكافأة ويؤدي الصلوات أو الطقوس أو القوانين الروحية يؤديها انتظارا لفائدة خاصة أو لمعجزة تكون وياه أو انتظارا لاستجابة معينة في ذهنه مش دي العلاقة الحقيقية مع المسيح الأجرة الإجابة الثالثة وهي الإجابة الأمثل مسيح الحب لما المسيح يسألك من أنا في نظرك تقول له أنت كل الحب كل المحبة المسيح هو الصديق والرفيق وكلمة الصديق والرفيق أنت بتحب تروح أي مشوار تاخد صاحبك وياه كلنا بنحب كده ولما تحب تطلع رحلة بتسأل فلان أنت طالع حتى في الأمثال العربي في مثل لطيف يقول لك الرفيق قبل الطريق والجار قبل الدار فأنت بتسأل أنت فلان طالع طب أنا هطلع بقى وياك يعني كأن الرحلة بتبقى أكثر لذة بوجود صاحبي ويايا فيها كلنا بنعمل كده رحلة حياتك تكون أكثر حلاوة إن كان المسيح هو صديقك ورفيقك في كل صغيرة وكبيرة في كل صباح ومساء في كل مرحلة من مراحل الحياة المسيح الصديق والرفيق معتمدة أو مبنية على المسيح الفادي والمخلص وأنا مش باخد المسيح كده صديق إنساني ويايا لا طبعا أنا باخد المسيح لأنه هو الفادي وهو المخلص هو صاحب الصليب اللي قدم لي بيه أغلى هدية هدية الفداء وهدية الخلاص والصورة دهيت هي الصورة اللي مفترض إنها تنطبع في أذهاننا المسيح لو سألك مين أنا في نظرك تقول له يسوع أنت فدية ومخلصي أنت صديقي ورفيق حياتي هي الإجابة الأمثل والمسيح وهو في طريق حياتك ألهمنا بوصية جميلة قوي قال كده ها أنا معكم كل الأيام ولا انقضاء الظهر يعني أنا وياك ماشي كل يوم النهارده الأربعاء وامبارح الثلاث وبكرة الخميس والأسبوع اللي فات والأسبوع اللي جاي هو ماشي وياي بس يا ترى أنت ماشي وياه هو حاضر ها أنا معكم والله وعوده صادقة وأمينة بس يا ترى أنت ماشي وياه عايز أنبهك لحاجة إن أحيانا الواحد يكون المسيح رفيقه جوه الكنيسة ولما يخرج بره خلاص ينساه يعتمد بقى على دراعه وعضلاته ومعرفته ومواهبه وإمكانياته هل مسيحك ده رفيقك في كل خطوة في كل قرار يقول لنا القديس بولس الرسول تعبير لطيف قوي يقول إن أكلتم أو شربتم أو فعلتم شيء افعلوا كل شيء لمجد الله حتى الأكل ما هو الأكل ده طعمه أو قيمته أو رائحته بس في طرف لساننا وبعد كده بينزل بقى كاز الهضم خلاص ما بتعرفش تميز حاجة من حاجة لكن إن أكلتم الأكل اللي هو عمل كل يوم إن أكلتم أو شربتم حتى شرب المية وانت بتشرب المية أشكرك يا رب إنك وفرت لي المية دلوقتي ده يوجد آلاف من البشر ما عندهمش كوباية المية دي عشان كده كوباية المية غالية نقطة المية تصير غالية رغيف الخبز غالي آه الطاقة الإضاءة في بلاد كاملة ما عندهاش كهرباء بلاد كاملة يعني في إثيوبيا والإثيوبيين شعب له علاقة قوية جدا بالمصريين ويربط بيننا نهر النيل وبيعملوا هناك سد والسد ده يعني بالتشاور مع مصر فيه حاجات كتيرة لكن لما تسألهم يقول لك بنعمله عندنا ما عندناش كهرباء ما عندناش طاقة عندهم مئات من القرى ما فيهاش طاقة ما فيهاش كهرباء وبالتالي النعم التي يسكبها الله عليك إن أكلتم أو شربتم أو فعلتم شيء افعلوا كل شيء لمجد الله لأن الله يرافق طريقك في كل يوم من أنا في نظرك أنت شايفني إيه في إجابة بقى أصعب إن أحيانا يرى الإنسان المسيح غائبا وليس حاضرا يسمع عن شوية ضعفات شوية عنف شوية حاجات وحشة بتحصل في أي مجتمع يقف الواحد قدام ربنا يقول له هو أنت فين يا رب أنت غايب ليه الله لا يغيب ولكنه إن صمت فصمت الله أيضا قوة وإن صمت يبقى في عمل هيتم أو أعمال تتم ولكنه يرى كل شيء يرى المنظور وغير المنظور بل ويضبط كل شيء ولا يغيب ونقرا في سفر الجامعة تعبير جميل أوي يقول لك صنع الكل حسنا في وقته التعبير ده تعبير جميل أوي صنع الكل حسنا في وقته في الوقت المناسب الله يتكلم مش هيمشي حسب فكرك انت ولا حسب كلامك انت ولا حسب رؤيتك انت الخلاصة إذا كان اليهود اليوم بعد ما سمعوه وشاهدوه عن المسيح جايين يسألوه مين أنت ومش قادرين يعرفوه فاعرف ان خطاياهم هي التي صنعت هذا فيهم اعرف انهم ولدوا بالخطيه وعاشوا فيها واعرف انهم احبوا الارضيات والترابيات وانهم اضاعوا الفرص الكثيره امامهم يمكن احنا بعد اسبوع كده بعد حد المخلع نحتفل بحد المولود اعمى ولما تقرا قصه المولود اعمى راجل اعمى معروف قدام كل الناس لكن اللي حصل ان المسيح شفاه وفتح معجزة سهلة وواضحة جدا خالص لكن ابتدى الفريسيين واليهود يشككوا فيها وفي الآخر لما قال لهم أنا لا أعلم إلا شيئا واحدا أنني كنت أعمى والآن أبصر فطردوه من المجمع وضيعوا الفرصة عليهم فرصة الإيمان اه اوعى تضيع فرصة اجعل قلبك حاضرا واعرف أن مسيحك هو صديقا ورفيقا وهو فاديا ومخلصا فداك وخلصك عشان كده بقى صاحبك وبقى رفيقك يعطينا مسيحنا أن يكون حاضرا في حياتنا على الدوام ننظره في كل حين أمام أعيننا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والآن أمين الليلويا زوج سابتريك أيوك أجيبني ماتيك من كايك أستصيون الصلئون آه Conosce volengo e monge open choice Jesus be. Jefie tafen niste vinere jegon ene mene one me mene gon shoin te suten he en nove sutim mono onaina avet chi et kare se moitis te mit uwe bintimin chi صادتي مثل اللي انت يا كوبي نوجنا انت ما صوصالا Dikot esot binti David, ti Sofia et ti Solom.
ابن مان براكليتون في طبي جني ابو صولوس Gustav E. Ari, Ibon Khemev Tawirat, from the New Tayot in Arshiris, Baba Avatawad.
ام بنيوت نيبس كوبس نيت كيني من فنود انت بفتقرو جنو اترونوس ران ميجن ران بين مانسي انيريني كنت سبيو ارنو Nogaji Tiro Sapisit in Noe Chalav Genkod.
Solle Kristus erie kontifkan innovi mani voltin oiri kakavit Nai nishtenai.
Kirie Leison, Kirie Leison, Kirie Flogeson, Amin Ismo Eroi, Ismo Eroi, Simi Tania Koni, Gombi لا Ismo.
يترأف الله علينا وباركنا وتفرج علينا وارحمنا رب خلي شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة الصليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها لنا في كل حين ولاة الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة حمام غير المتجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السماوية وكل الذين أرضى رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة هذا الصوم المقدس الذي لمخلصنا الصالح وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي آمين ساشو
أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا كففنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوب كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة
والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم أمضوا بسلام سلام الرب يكون مع جميعكم